الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم من بعد فقد وقفنا عند قول أبي حنيفة وأبي يوسف بتعريفهما للعرية ورأينا أنهما لم يعدا لم يعدا من البيع وإنما جعلوها من باب الهبة وعليهم ردود الرد الأول أن المنهي عنه في أول الخبر البيع اللي هو لا تبيع الثمرة بالثمر نص النصوص اللي وردت في المجلس قبل الماضي ها ولا تبيع الثمرة بالثمر ده المعنى انه المنهي عنه في اول الخبر اللي هو ايه البيع لا تبيع يبقى سمى ايه سمى بيعا واستثنى من جملة البيع بيع بيع العراية أن المنهي عنه في أول الخبر البيع واستثني منه بيع العراية ولو كان المراد الهبة لنحتاج إلى استثنائه من جملة الخبر وهذا ظاهر وترده ظواهر النصوص كما لا يخفى أيضا واعتماده يبطل حديث يبطل حديث واعتماده يبطل حديث العرية من أصله يبطل حديث العرية حديث العرية من أصله يعني اعتماد هذا القول يبطل الحديث الوارد في العرية الرد الثاني أنه قال أرخص أو رخص أي النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية والرخصة لا تكون إلا عن حظر يعني كان في حظر وبعد الحظر فيه في استباحة المحظور والحظر إنما كان في البيع ذلك لا في الرجوع عن الهبة قبل القبض وأيضا هذا الرد واضح جدا الرد الثالث أن الرخصة قيدت بما دون الخمس أن الرخصة قيدت بما دون الخمسة أوسط أو إلى الخمسة أوسط والحديث يأتي إن شاء الله تعالى والرجوع في الهبة لا يتقيد بذلك عندهم ولا عند غيرهم والرجوع في الهبة لا يتقيد بذلك أي عند الحنفية ولا عند غير ولا عند غير الحنفية يعني إذا هذا الكلام ينقض ما عندهم من أصول اعتمدوا عليها في رد الخبر تمام وعزوتك إلى الفتح وطرح التسريب والإعلام بمق ومفهم للقرطبة والاستذكار لابن عبد البر عاشرا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هي إباحة بيع ما دون خمسة أوسق من الثم من الثمر بالثمر هي إباحة بيع ما دون خمسة أوسق من الثمر من الثمر بالثمر وعنه أيضا هي أن يشتري الرجل ثمر النخلة فأكثر بخرصه من الثمر بأن يخرص من الرطب ثم يقدر كم ينقص إذا يبت ثم يشتري بخرصه تمرا فإن تفرقا قبل أن يتقابضا فسد العقد يبقى هنا على الأصل إن ده بيع وقلنا من شروط البيع إيه البائع والمشتري والسلعة ومجلس العقد ومش حسب الأصول وردت في أول الباب وتم بيانها وعنه يبقى عندنا كم قول شافعي يبقى دي واحد عنه اثنين وعنه ثلاثة وعنه على المختار وده اللي هو المعمول به في المذهب الشافعي وهو المعترض من أهل التحقيق في المذهب وعنه على المختار العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاء وهذا قريب من الذي قبله الإحداشر هو قول أحمد بن حنبل رحمه الله ورحمه الله الجميع هي أن يعري الرجل جاره أو قرابته للحاجة والمسكنة فإذا أعراها فللمعري أن يبيعها ممن, ممن شاء فللمعري أن يبيعها ممن شاء إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وأرخص في العراية فرخص في شيء من شيء شوف الكلمة دي فرخص في شيء من شيء ما معنى هذا الكلام معاك ورقة اه ما المفروض بقى بالنسبة للتأمين خلاص هو فرخص في شيء من شيء ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد شوف دي ورخص في العرايا أن تباع تباع من كل أحد ليس فقط حكر على إن أنا أشتريها بس من اللي أخذها مني لا ممكن أنا دي مفتوحة ما دام هو أخذها يجوز البيعها لأي لأي أحد ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء ثم قال مالك يقول مالك بن أنس يقول شوف بقى العلماء رحمه الله تعالى يبيعها من الذي أعراها وليس هذا وجه الحديث عندي شوف بقى دي, دي لطيفة طلبة العلم ايه شوف بقى الكلام تتكلم مع مع ائمه يعني مفيش بقى شغل عن جهية وبتاع والكلام تتكلم بعلم وبأصول تمام بل يبيعها ممن شاء قال وكذلك فسره لي ابن عيينة وغيره شوف بقى الكلام يبقى ايه ده بيأكد كلامه على ان ده اخذها عن مين كمان تمام كده مش احمد صوت مالك بس لا ده اخذها عن ابن عيينة وغير ابن عيينة دي الأقوال التي وردت من حل الصلاحية عند الأئمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة وخلاصته أن العرية لها صور منها أن يقول الرجل لصاحب حائط يعني بعني بعني ثمر نخلات بأعيانها بخرسها من التمر أن يقول الرجل لصاحب حائط بستان يعني لصاحب حائط بعني ثمر نخلات بأعيانها تمام بيعين ايه نخلة بعينها او نخلات بعينها بخرصها من التمر والمقصود هنا النخلة اللي هي ايه ثمر النخلة يعني تمام يبقى المقصود في العارية اللي هي ثمر الايه ليس اصل النخلة وانما النخل الثمر فيخرصها فيخرصها ويبيعه ويقبض منه فيخرصها ويبيعه ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها ويسلم إليه النخلات بالتخلية طبعا سبق في المجالس الأولى معنى الايه التخلية أو الجذاب يعني بيع واشتري وخلي تمام على أساس أنه في مجلس العقد اثنين أن يهب صاحب الحائط لرجل النخلات أو ثمر مخلاه معلوم من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها له فيخرصها ويشتري منه رطلها بقدر خرصه بتمر يعجله له بصورة أيضا مما ثبت كان كده أن يهب صاحب الحائط رجل النخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخول عليه يعني ايه التضرر يعني بقى خاف حسد خاف عين كل شوية بقى من جهة الواحد يجي له بقى يجرجر وراه ده جاي ده جاي ده جاي ده جاي تمام كده وهو متضرر بصورة او اخرى ولأي شيء رآه تمام فيخلصه يبدأ ايه يقيمها له ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر يعجنه له خلاص نفض الموضوع دوت انا خدت منك الحاجه وخد وبركه ليه وتجيش بقى الحق بتاع مره ثانيه دي صوره ثانيه الثالثه ان يهب ان يهبه اياها فيتضرر الموهوب ان يهبه ان يهبه اياها فيتضرر الموهوب له تمام بانتظار صيروره الرطب تمره ولا يحب اكلها رطبا لاحتياجه إلى الطمر فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب أو من غيره بتمر يأخذه معجلا هذه صورة الرابعة أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه وده احنا قلنا ده شرط في الليل انه الشيء اللي لسه ما استواش انا عشان يستوي خلاص الامر فيه منتهي لكن اذا باعه قبل بدو الصلاح وشرط الايه التخليل الجزاز طبعا نقشت هذه المسألة في مطلع كتاب البيوت أن يبيع الرجل ثمر حيطه بعد بدو صلاحه ويستثنى ويستثني منه نخلات معلومة ويستثني منه لخلاف معلوم يبيعها يبقيها لنفسه يستثني منه لخلاف معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة دي ملخص الصور التي سبقت وجميع هذه الصور معتبرة عند الشافعي وجمهور العلماء بهذه الصورة على ما سبق من 11 وجه عن الأم وقصر الإمام مالك على المشهور عنه العري في البيع على الصورة الثانية اللي هي أن يهب صاحب الحائط أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من حائطه ثم يتضرر بدخوله عليه فيخرصها ويشتري منه نصبها بقدر خرصه بتمر يعجله له وقصرها أبو عبيد القاسم بن سلام على الصورة الرابعة اللي هي أن يبيع الرجل ثمر حائطه بعد بدو صلاحه ويستثني منه نخلات معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله وهي التي عفي له عن خرطها في الصدقة ولذا قال أنه زاد على هذا الكلام أبو عبيد ورخص لهم أن يأكلوا الرطب ولا يشتروا لتجارة ولا ادخار ودي نقطة لطيفة من أبو عبيدة رحمه الله يبقى, يبقى اللي هي ايه ما رخصت إلا لحاجة لضرورة تمام أنا في حاجة أما, أما بقى لأجل التكسب والتجارة والآخرة يبقى خرجت عن نطاق الرخصة تمام كده ودي لطيفة انفرد إلى أبو عبيدة رحمه الله فهي مهمة وهي مفهومة من سياقات حديث أحاديث الباب ولا يشتروا لتجارة ولا ادخار وهذه لطيفة منه مهمة جدا هي مقتضى الرخصة هو الاتصال ده مش استئذان الاتصال ده مش استئذان صورته صورة استئذان نعم هو علمه الادب اصلا من من من برضه من يومين واحد برضه كم مره يعني خلاني ايه يعني حتى استفزك انت تقفل وتقفل وتتصل من غير ما اعرف قوانين طبعا فتحت واعطيته المطلوب ورحت قافل لان يعني ده في اصول ادب يعني انت بتهمني لان وانا قفلت اعرف المشوك اعرف ارد عليك يعني مش لا انت بهزر معاك ولا انا اعرف وانت تعرفني صحيح ان انا يبقى في كلام انت انت اتصلت وقفلت يبقى خلاص يبقى في ابعت بقى رساله اذا كانت في حاجه ضروري قوي يعني قول مثلا اغثني في حاجه خاصه بمهنه او بشيء اخر لكن لكن ده شيء شيء, شيء مش مريض يعني وبعدين تيجي مثلا بعض الصلاه مثلا تاتي من الناس برضه مخها مش فيها تقطع خط صلاه يبقى حاجه باما ان هو بيستظرف واما ان هو ما بيصليش مفيش ثالث صحيح لا ما والله ما كنا بظن هذا الكلام وبعدين راحت اشياء يمكن حكت لبعض الاخوه حاجات يعني يعني كان اهل البيت بيلوموني ان انا ما بتردش في اوقات حرجه وتفاجئ خلاص وتبقى انت مرهق وتعبان تيجي ترد يقول معلش بس انا يعني سؤال بس بسيط ومش عارف ايه معاك صوره المدرسه المكيه ولا المدنيه ولا طب قول لي قول لي انت بقى قلت لها اتفضلي اجي هات اضرب التليفون اتفضل اجي اجي صوره من الصوره ها وانفرد ابو حنيفه رحمه الله تعالى وصاحبه بمنع اللي هو طبق طبعا ابو يوسف رحمه الله بمنع صور البيع كلها شوف بقى الكلام ده ده طبعا ده خلاف هل ده خلاف يعتبر او خلاف سائد مستحيل تمام وانفرد أبو حنيفة وصاحبه بمنع صور البيع كلها وقصر العري على الهبة وهو أن يعري الرجل ثمر نخلة من نخله ولا يسلم ذلك له ثم يبدو له في ارتجاع تلك الهبة فرخص له أن يحتبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهبه له من الرطب بخرصه تمرا وحملهما على ذلك أخذهما بعموم النهي عن بيع الثمر بالتمر اللي هو ايه الحديث الوارد لا تبيع الثمر بالطمع بعد الا بعد الوصول عليها كما سبق في حديث ابن عمر وحملهم على ذلك اخذهما بالعموم النهي عن بيع الثمر بالطمع وقد ورد التصريح باستثناء العرايا كما سبق والذي رخص والذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر اللي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم تمام فلا وجه بعد ذلك للطحاوي وهو طبعا حنفي وعيسى بن أبان وغيرهما من الحنفية محاولة الانتصار للمذهب بعد ثبوت النص طبعا لست بحاجة بقى نقعد ننقل كلامه لكن من خلال استخراج تجد الصحابة أخذ يرد وي- ويجيب يعني تأويلات ويس- و- و- ويدور ويحور حول لانتصار للمادة وكذا يعتد بأبان وهذا كله رده الأئمة آه، ردا شديدا لأن كل هذا آه، تأويلات حول النصوص صريحة المنطوق فلن تقبل ما ما في كلام تمام نعم آه، ولذا قال ابن عبد الرحمن في تذكاره ما قاله الكوفيون يرده حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت خلاص هو كذا نعم هم طبعا جمهور بقى ابو حنيفه واه الكوفيين طبعا هي المدرسه بعده تمام فطبعا آه، آه، آه، الكلمه يردوا ايه النص انا عندي النص انت بتقول لا والنص يقول بخلاف ما قلت فاما ان يكون بلغه النص واما ان يكون ضرب النص وقال القرطبي في مفهمه شوف بقى الكلام وهذا المذهب فيه ابطال لحديث العريه من اصله فيجب اطراحه ما في كلام تاني كلام هيبطل النص افضل كلام واعتبره وجه او ع- او في قول ولا لا كلام مع النص لا كلام مع النص يعني هذا هذا الج- هل يقال في هذه المساله ان مسائل الخلاف هل بل لا تعتبر تمام هذا وجه آه، من كلام الامام رحمه الله تعالى وكذا قال ابن الملقن ظواهر الاحاديث ترد هذا اي هذا الكلام على ابي حنيفه وصاحبه والمذهب الحنفي وقال النووي في منهاجه وظواهر الاحاديث ترد تاويل مالك طبعا هكذا اطلقها النووي ولذا وضعت بين معكوفتين لعله وقف على بعض الروايات عن مالك اللي انا ذكرتها ها ذكرتها انفا تمام وابن عبار نفسه رد بعض الروايات عن الامام مالك وصوب منها ما صوب رحمه الله تعالى فلعل الامام النووي وقف على بعض الروايات عن الامام مالك ولذا قال ان بعض الاحاديث ترد الامام قول مالك ولذا اردت تفرقه الامام مالك وايضا طويل كلام الامام النووي نعتذر له ما بين المعقوبتين لعله وقف على بعض الروايات عن الإمام مالك والتي تعقبها ابن عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة ماشي إخواني هذا أيضا من في هذه الجزئية وأكشف لإخواني طلاب العلم عدم الاعتماد على المصدر الواحد بل اثنين وثلاثة واربعة وعشرة وعشرين تمام ماشي كده نعم وأبي حنيفة طبعا أبي حنيفة القول فيه واحد تنبيه الرخصة في بيع العراية مخصوصة بما في حديث أبي هريرة اللي هو ثاني حديث في الباب يأتي إن شاء الله لاحقا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق فهذا مثال للعام والخاص بالقرينة وسيأتي إن شاء الله تعالى تحليله وتحليل محل الخلاف في مسألته قوله بخرشها الخرش الخرش الخرص وده يكون في القدر المرخص فيه من العرية تمام القدر المرخص فيه من العرية والخرص والخرص كلاهما وجهان في اللغة الخرص بفتح الخاء هو أشهر اسم للفعل ومعناه بقدر ما فيها إذا صار تمرا وبكسر الخاء الخرص اسم للشيء المخروص وبالفتح هي الأشهر فرع الأحاديث الواردة في الباب بيع الثمر بالتمر هكذا مطلقا لكن قيدت بعض الروايات عند مسلم وغيره التمر بثمر النخل ماشي التمر التمر بثمر النخل وهو المراد وليس المراد التمر من غير الثمر من غير النخل الثمر من غير النخل فإنه يجوز بيعه بالتمر يعني أي ثمر خلي بالك كده الكلام على الامر حديث الربويات وده ياتي ان شاء الله تعالى وبنعمل له شقه اسناد عشان طبعا بعض ان في بعض طرق ولاجل آه، بعض الفاظ ولاجل هذه الالفاذ حصل كلام وشيخ كريم المذهب الحنفي وبعض من المذهب الشافعي فان شاء الله جاي ال- الكلام فيها يعني آه، فيجوز بيعه على اساس اذا اختلف تبيعه ايه آه، هكذا نعم فانه يجوز بيعه بالتمر وانما وقع النهي عن بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على الارض لكونه متفاضلا من جنسه تمام ودي اصل بقى ايه النهي فيه المزابنه هي دي ضد المزابنه تمام وفيه نص الربويات وسأفاتي إن شاء الله تعالى في ذلك ومن جانب آخر هي سورة المزابنة المنهي عن عنها كما سبق ذكره فرع آخر الأصل في سورة العرية أنها رخصة تمام وقعت مقيدة بقيد وهو كون الرطب على رؤوس النخل فيتبع القيد للنص وجريان العمل عليه عند جماهير العلماء خلافا لما سبق ذكره عن بعض الشافعية حيث ذهبوا إلى إلحاق الرطب بعد القطع بالرطب على رؤوس النخل للرواية السابقة اللي هي رواية إيه؟ الرطب أو الطمر أو الرطب والطمر سبق تحريرها من الناحية الحديثية صحيح؟ في المجلس السابق يبقى إذا آه هذه المسألة قيدها أن نكون على إيه؟ على رؤوس النحو ده اللي جرى عليه العمل جماهير العلماء للنصوص الواردة في الباب خلافا لبعض الشافعية آه، أجروا فيها القياس خلافا للنص فرع آخر ادعى أبو حنيفة رحمه الله تعالى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر فلا يحل بيعها ادعى أبو حنيفة والكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر فلا يحل بيعها أنا عندي النص لا تبيع الايه ثمر بالتمر تمام هنا بقى هو اعتبر هنا الإمام إنه إنه إن الكلمة اعتبر حاجة مقلوبة كده تمام لكن طبعا النص الوارد بيقضي على هذا الشيء ثم رخص بعد ذلك النص ايه واضح لذلك الأئمة لم يقبلوا الكلام بالمرة وأطاحوا به بالنص قد ثم رخص بعد بعد ذلك بقى الحديث هكذا جاء ثم أتبعه بثم رخص بعد ذلك دل على أن أن النسخ هذا غير معتبر بهذا الكلام خلافا لما عليه الثلاث اللي هم من؟ نعم والأوزعي وإسحاق وابن المنذر وأهل المدينة والشام وغيره وهذا الادعاء مردود قال ابن المنذر رحمه الله بعدما ذكر وهذا مردود لأن الذي روى النهي عن بيع الثمر بالثمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهي والرخصة معا أي النبي صلى الله عليه وسلم بما نقل من طرق صحيحة كالشمس قلت وفي الروايات السابقة كرواية سالم وغيرها ما يدل على أن رخصة بيع العرايا وقع بعد النهي عن بيع الثمر بالتمر وفيها ولا تبيع الثمر بالتمر ورخص بعد ذلك في بيع العرية أجنس تمام فقوله بعد ذلك ظاهر جدا في رد الدعوة المذكورة وكثيرا ما نرى ادعاء النسخ بالمذهب الحنفي ومعلوم أن دعوى النسخ لا تكون بالظن أو الاحتمال ولكن له أسس وضوابط نص عليها الأئمة المصنفون في هذا الباب كالحازمي وغيره فانظره إن شئت السؤال هل يقتصر في الرخصة على مورد النص وهو النخل أم يتعدى إلى غيره مهمة هل يقتصر في الرخصة على مورد النص اللي هو النخل أم يتعدى إلى غير النخل تمام كده ما هو نقرأ إن شاء الله دول بعدين نشوف فالإجابة على أربعة أقوال الأول اختصاصها بالنفي وهذا قول الظاهرية لظاهر النص ومنطوقه تمام لظاهر النص ومنطوقه ويؤيده النص الوارد ولم يرخص في غير ذلك تمام رواية سالم عن أبيه عن زيد لما ساق الحديث وفي هذه قال ولم يرخص في غير ذلك دي نص مهم جدا وهذا ظاهر لا يخفى القول الثاني تعديها إلى العنب ركزوا بقى معي هنا تعديها إلى العنب بجامع ما اشترك فيه من إمكان الخرص ركز شيخ حسن بقى تمام كده تعديها إلى العنب بجامع ما اشترك فيه من إمكان الخرج فإن ثمرتهما متميزة ومجموعة في عناقدها عناقيدها بخلاف سائر الثمار ماشي فإنها متفرقة مستترة بالأوراق لا يتأتى خرسها واضحة كده وهذا قول الشافعي وبعض الشافعية يبقى العلة هنا علة التعدي هي ايه ها احسنت ومجال الخط ده ايه ايه صورته وجهه ايه إيه؟ آه آه لا آه برضو ظهور شوف الكلام امكان الخرج العنب قال في عنق آه، عنقود عنقود عن العناقيد الموجوده كان مظاهره قدامي وتقييمها ممكن يمشي كان كده زي بالضبط التمر في صلابة النخل والكلام ده موجود فيه الايه الكلام ظاهر امامي والعنب ايضا ظاهر امامي غير الاشياء اللي موجودة م- محتاطة مثلا باوراق ومتغلفة ومثل هذا الشيء ففيها ايه آآ آآ يجلب عدم الامكان من ايه من الخرج ده توجيه علة الحكم في هذا القول عن الشافعي وبعض الشافعية قلت هنا استعمل القياس تمام استعمل القياس ولربما طب ايه وجه القياس ده هنا خلي بالك بقى من الحته دي هنا جاي في كلام انا ذكرته لو كانت المساله مساله آه، انه لا تبيع الثمر بالثمر موضوع الى اخره ها كان ممكن امكان التعدي آه، موجود لو لم يكن السياق ولم يرخص في غير في غير ذلك تمام لو كان النص اللي هو اجراء الظاهريه على ظاهره في هذه الحالة لو هو بس اللي كان موجود يبقى في هذه الحالة إن كان تعديه بالقياس إنه الظاهرية ما يكونش بالإيه؟ بالقياس غالبا تمام؟ أما هنا الشافعي ومن معه يطبقوا القياس والقول بالعامة بالقياس صحيح لكن هذا النص يعكر على الإمام الشافعي وبعض المالكية و- ويقوي قول الظاهرية في هذه الحالة أنت معايا كده؟ اللي هو ولن يرخص في غير ذلك وإذا قلت للإمام الشافعي استعمل القياس ولربما وجه الاستعمال له إيه ما ورد في سياق البخاري من طريق مالك ال- البخاري وأمر مسلم يعني إحنا- البخاري ومسلم لأنه عند البخاري ومسلم هو حسب الطبعة بتاعه 3860 حسب طبيعتي أنا بقى تمام آه، عن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمزابنه بيع الثمر بالثمر كيلا شفتوا الكلام وبيع الكرم بالزبيب كيلا يبقى حط الاثنين ايه لا اقصد ان الاثنين لهم ذكر تباعا يعني كان الاثنين ايه يعني آه، آه، في ريحه اشتراك في الصوره لكن يؤكد عليه ان في سياق اخر و- وبيع الثمر آه، ال- التمر بالحنطه كيلا البر بالحنطه كيلا في سياق عند مسلم الثمر الثمر بالحنطه كيلا على اساس مصدر الحنطه وبيع الثمر بالحنطه كيلا لان الحنطه الثمر هيكون مثلا قمح بالحنطه اللي هي الايه اللي هي القمح اللي هو ب- بمثله تمام نعم يبقى لكن هنا لربما لربما هذا وجه للامام رحمه الله وبعض الشافعيه كقرينه للقول بالقياس ولاجل ذلك قيد القياس ولأجل ذلك قيد القياس بهذه الرواية عن بيع ال- بيع العنب والظاهر أن النص السابق لم يبلغه ومعتبر عن الصحابي بغير خلاف يعلم يعني هذا قول أثر عن الصحابي ولا يعلم له خلاف بهذه ال- ال- الجزئية وطبعا معلوم من أصول مذهب أحمد أن الصحابي إذا انتشر عنه قول وما عمل به البلوى في مثل هذه الأشياء ولم يؤثر خلاف له فهو قول معتبر محتج به بل عدوه إجماع ده في مذهب الإمام أحمد بن حنبل من أصول مذهب الحنبلي فبالك إذا عضد بصحابي آخر هكذا الثالث تعديها إلى كل ما ييبس ويطهر من الثمار تعديها إلى كل ما ييبس ويدخر من الثمار طبعا دي فيها إيه انفتاح شوية وهذا هو المشروع عند المالكية وجعلوا ذلك علة الحكم في محل النص شو بقى الكلام جعلوا ذلك علة الحكم في محل النص وأناطوا الحكم به وجودا وعدما حتى قالوا لو كان البصر مما لا يتثمر يقول لك اللي هو بيسموه الشيص ماشي كده بصر لو كان البصر مما لا يتثمر والعنب مما لا يتذبذب لم يجد شراء العري لم يجد شراء العري منه بخرصها بل يخرج عن محل الرخصة لعدم العلة لعدم العلة لأن البصر ايه الشيص ما بيتاكلش غالبا تمام يبقى ما في فيه منفعة إذا ما في حاجة إليه شوف الكلام وهذا كسابقه أعمل القياس ولم يبلغه النص الوارد والسابق ذكره الرابع تعديها إلى كل ثمرة مدخرة وغير مدخرة ده فتح على البحر واضح كده تعديها إلى كل وهذا قول محمد ابن الحسن وقول عن الشافعي وغير مشهور ماشي يا إخواني وهذا أبعد الأقوال للتوسع في علة الحكم والمختار هو القول الأول لما سبق ذكره من رواية سالم قال أخبرني عبد الله اللي هو ابن عمر وقال الثالث عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك والشاهد بقوله ولم يرخص في غير ذلك فماذا بعد ذلك فلا مجال للقياس هنا والقياس يعتبر بوجود العلة وتعديها إذا لم يوجد النص المانع منه كما هو الحال إيه؟ لا انا محل البيع في العريه يا شيخ محمد اصل انت ما تقولش القاضي القاضي لما يدي لك حديث بيتكلم فيه في القاضي الحديث ده مش القاضي ده بيتكلم في صوره بيع بصوره معينه انت معايا بيتكلم في صوره بيع بصوره ايه بصورة معينة الكلام بتاع الأخ أيمن ده مقبول إذا كان في الحديث اللي جاي في حديث الايه الأوسط اللي موجود يبقى في هذه الحالة يجوز الكلام ولأجل ذلك فيها كلام آه، طرفين وسط الطرفين اتفقوا عليه والوسط اختلفوا فيه بناء على إيه؟ على النص الوارد فيه لكن لما نلخص بذلك تجد من, من السياق إنه بيدفع صورة الإيه؟ صورة العرية التي جاءت فيها وهي في النخل من وجوه متعددة تمام كده ولم يرخص في غير ذلك مع الكلام اللي قاله اخ ايمن قد يكون في شبهه لكن متى تجزم بالكلام محل ورود النص محل النص والسياق الذي ورد فيه والسياق الذي ورد فيه النص يعني النص يقول اخبارنا عبد الله الاخير رخص بيع ذات بيع العريه برتب او بالتمر ولم يرخص ولم يرخص في غير ذلك فلو كان لو لو ترك هذا الكلام ولم يأتي هذا النص لا جاز القول بالقياس في هذه الحالة لكن وجود هذا النص يؤيد قول الظاهرية بمنطوق النص الأول وبهذه القرينة من الراوي لم يرخص في غير ذلك خاتمة مأخوذة من هذا الحديث وهي نظر الإمام لرعيته وفكره في مصالحهم وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم من أمور دنياهم على وجه على وجه الشرع الحديث الثاني في الباب وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ده البخاري والسياق له واللفظ له من لفظ مسلم في زيادة اللي هو شك الراوي اللي هو داود ابن الحصين الحديث مداره على الإمام مالك رحمه الله تعالى أخرجه في الموطأ ومن طريقه أخرجه الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جارود وحاول بن حبان والبيهقي والبغوي وغيرهم عن داود عن هنا اللي هو مالك ما احنا قلت كل من طريق مالك مالك مخرج الحديث تمام كده يبقى مالك عن داود ابن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد وده قيل اسمه وهب وقيل اسمه قزمان عن أبي هريرة فذكر وعند مسلم هكذا يشك داود بعد ما ذكر السياق أعلاه قال يشك داود قال خمسة أو دون أو دون خمسة قال نعم رواه عن مالك أكثر من سبعة منه عبد الرحمن بن مهدي عبد الله بن مسلمة اللي هو القعنبي وعبد عبد الوهاب ويحيى بن يحيى ويحيى بن قزع وقتيبة وزيد بن حباب ولفظ زيد بن حباب عند عند الترمذي أو كذا يعني بعد ما ساق السياق قال أو كذا ودي بيعكر الصف على بعض المصادر آه انه انه بيذكر بيقول ان في روايه عند الترمذي من طريق زيد بن حباب آه بدون الشك انت ما يعني ذكر الكلام ما قالش ما جابش صورة الشاب لكن ما رجعت المصدر الترمذي قال او ايه او كذا الكلمة دي مهمة او كذا يفسرها ايه يفضلها الشاب يبقى شيل كلمة او كذا دي من الطريق ابدا شفت قد ايه الروايه مهمه يعني هو الآن قال في روايه عن آه، زيد آه، من سيد زيد الحمد الترمذي فيها هذا الكلام وشال كلمه ايه او كذا طبعا ده ما ينفعش فانت لما ترجع للمصدر فهو جاب في كلمه او كذا طبعا اتهمت ال- ال- صاحب الكلام هذا وفي هذه الحاله مش ظريفه لان كلمه او كذا هذه كلمه ايه مضمر او مجمله فوفرها كلمه الشك او سياق الشك الذي عند الامام مسلم رحمه الله تعالى تمام اذا او كذا لها اهميتها او لا لا اهميتها طبعا ايه بالضبط هذا ولها دور او كذا يبقى او كذا ايه يبقى الرابع قال حاجه في حاجه بعدها ايه هي بقى هنا بقى فائده صبر الروايات بتقول لي او كذا هيكون او كذا ايه فسرت بالشك عند الامام مسلم رحمه ده هو من امانه الراوي ان حط ال- ايه لا هنشيلها طبعا هذا طبعا كلام مهم جدا وده فائده هذا العلم اللي بتقضي بيه على محل النزاع او محل الخلاف قوله الوفق او الوفق الوفق بفتح الواو وكسرها والفتح افصح وقدره 60 صاعا وقدر الصاع تقريبا 2 كيلو 75 من 100 هنضربه 2 2 في 75 2 و75 في 60 هتساوي 165 كيلو جرام تقريبا يبقى الخمسة الأوسخ هتعد تقريبا بكام؟ قدر ب 165 كيلو جرام الخمسة الايه؟ اه ده هتبقى هتبقى ثروة صحيح الوزن قدر 60 صاع وقدر الصاع 275 طب ليه؟ اه يبقى بخمسة صح ده بخمسة ده كده بقى طب وعاد ايه تاني بقى ده كده يعني محتاج ها طب اضربها بقى بخمسة ها 165 بخمسة ها سرعة عشان بتوع الرياضة المهندسين ده كام؟ خمسة خمسة ستة اثنين واحد ثلاثة 825 ها 825 كيلو جرام وهذا الحديث فيه بيان مقدار ما يرخص فيه من العارية من بيع المزابنة وهذا مثال للمقيد حال تفكير المطلق ما يرخص فيه من العارية من بيع المزابنة ده هيجي عليه كلام وهذا جائز فيما دون خمسة أوسط بغير خلاف بين القائلين بجوازها وطبعا تجد مع قدرين جماهير العلماء قالوا بجواز العراية خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف ولا يعتبر لمخالف ولا تعتبر مخالفتهما للنص تمام ولا تعتبر مخالفتهما هذا أفضل أو ولا يعتبر بعدين فصلة لمخالفتهما لإيه للنص تمشي كده وكده يبقى يبقى فيما دون فيما دون خمسة ده جائز بغير خلاف ركزوا بقى معي من الحته الاصوليه دي كويس فيما دون اتفقوا على انه يجوز اللي هم بيع العريه جائز تمام خلافا لابي حنيفه والقول مش هيكم احنا نقول وذاك انا ظبطت لك بس بين بين القائلين على لاذكرك باعتبار الايه ال- لاذكرك بمحل المخالفه وهذه المخالفه لا تعتبر مقابله للنص كما سبق ذكره يبقى جائز فيما دون خمسه ليه فيما دون خمسه؟ ليه؟ ممكن بقى داخل المدينه لا يعني هو لو يعني يعني لو كان ما كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال بمنطوق الايه ب- ب- ب- بحال وقت اذن صحيح ها؟ لكن نعم وممكن صحيح نعم بصفقه زي فيها كلام ماذا لو زادت الصفقه عن المحل ايه ما هو عشان كده الائمه تكلموا بايه انه ان يجوز الص- ان انا اعقد صفقه بعد اخرى تمام المهم يكون في حد الايه الصفقه كلها اجماليه لو ناقص عقد واحد لكن ممكن اخد صفقه مثلا وانتهى البيع بيها بعد كده بقيت في حاجه اخرى وعملت صفقه ثانيه يجوز ولا يجوز ايه احنا ما زلنا في الايه ما زلنا في الكلام تمام طب لو خد الصفقه وصفقه زادت عن خمسه اوسق ايوه ايوه الكلام اللي ذكرته انا يبقى اذا جائز فيما دون الخمس اوسق ده بغير خلاف تمام كده ليه بقى جاي الكلام وغير جائز فيما زاد على الخمس غير جائز فيما زاد على الخمس ايضا بغير خلاف تمام وفي جوازها في خمسة أوسق خلاف يبقى جائز فيما دون غير جائز فيما زاد جائز آه، في, ما- آه، في الخمسة ده محل خلاف لا، خمسة فقط تحت الخمسة جائز باتفاق أكثر من الخمسة غير جائز باتفاق طب ليه؟ مين يجيبها؟ لأن هيفتح لأصل النهي يبقى صرف مزابنة ودي لطيفة رجعت الأصل إيه؟ لأصل النهي النهي خصص أو قيد بقدر معين لا تتعداه يبقى أنت زودت البيع في الأصل الإيه؟ لا تم التحريم لذلك اتفقوا على إيه؟ على بطلان الصبر شفت الصورة عاملة ازاي من الإمام رحمه الله؟ طيب وفي جوازها في خمسة أوسق خلاف واحد تجوز في الخمسة فما دونه تجوز في الخمسة فما دونه وقول مالك وجمهور المالكي يبقى ايه قال ايه خمسة واقل من خمسة لكن ما يتعداش الخمسة طبعا الخمسة في اتفاق عليه يبقى خمسة فما دون القول الثاني اقل تجوز فيما دون الخمسة ماشي كده تجوز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمس وواضح الكلام يبقى القول الاول لمالك والجمهور المالكية تجوز في الخمسة فما دونه القول الثاني تجوز فيما دون الخمس اما الخمسة لا ده روايتان عن الشافعي وجمهور الشافعي آه، روايتان عن الشافعي وجمهور الشافعي عليهما وعلى الثاني منهما أي لا يجوز بالخمسة الإمام أحمد وجمهور الحنابلة وابن المنذر وأهل الظاهر طيب إيه مأخذ المنع في أصول بقى يعني ها تسوية المجلس بقى إيه مأخذ المنع المنع دوت يعني ليه منعه في الخمسة جواز المحنون خمسة فما دون شيخ محمد قال ايه قال دون طب دون دي بقدر قد ايه ها دون دي بدون قد ايه لان جبت انا لك نص هنا من حديث جابر قال الوثق والوثقين والثلاثة والاربعة فظهر النص قالوا به البعض ايضا من تفرعات المذاهب ان الحد اربعة ما زادش عن الاربعة شوف الكلام لكن النص الاول هو طبعا دي هتكون فيه بحبوحة للجريان الى ايه الى خمسة يعني عاوز يؤكد على ما دون الخمسة يبقى ما دون الخمسة هو الايه اليقين والمشكوك فيه الخمسة انت معايا كده فبالك بالزيادة فاصبح اللي ما دون الخمسة ده يقين والمشكوك فيه اللي هو الخمسة ده ايه ده محل محل شك مع- معايا كده الحته دي طيب هنا يبقى قالوا هنا يبقى ماخذ المنع ان الاصل التحريم وبيع العرايا رخصه يبقى ماخذ المنع ان الاصل التحريم الاصل في ال- في الصوره الايه التحريم الا ما استثنى صحيح والمستثنى ده بايه بقدر والقدر ده في شك انتوا مركزين معايا كده طيب فحملوا اليقين على ما دون اللي هو الشيء المؤكد تمام كده ده وجه هذا الكلام وبيع العرايا رخصة مقدرة بنص ويؤخذ منه بما يتحقق منه الجواز ويلغى منه ما وقع فيه الشك طب ايه سبب الخلاف في الجزئية هذه ايه سبب الخلاف في الجزئية هذه عند المالكية والشافعية والحنابلة ايه ال- ال- ال- وجه الخلاف سبب الخلاف ايه يعني دايما يا اخواني يعني اقولها كثيرا وده منهج ابن رشد في آه، في كتابه اللي هو فقه المجتهد تصور مساله الخلاف تصورها ودي مش هتكون الا بعد استقراء كامل في المساله وبعدين اعرف ليه اختلف اتصور المساله بتصوري لها اعرف ايه هو سبب الخلاف يبقى المساله انتهت عندي خلاص وده مش هيكون ابدا الا بعد الاستقراء الكامل في ما يحيط بالايه بالمساله وطبعا راس مال طالب العلم هو الايه المصادر ما في مصدر ولا اثنين ولا ثلاثه ممكن لنفسك تقع اكثر من 20 30 اسم في المساله تمام اقرا من خلال الاستقراء بتبان لك ايه صوره المساله تمام ت- تصورها تيجي تخص بقى بحثك او مجلسك او الكلام ده الامور اتكشفت اقضي بقى كما يبدو كما يبدو لك بهذه الصوره تمام على هذا النسق اللي بين بين الاثنين وتتصور بقى المسألة وصفها كما يحلو لها تمام يبقى معرفة محل الخلاف وسببه من خلال التصور ولن يكون إلا بعد استقراء في المسألة مش بعد اروح بقى قاري مسألة في كتاب واحد وبعدين أنا إيه أ- أ- أسلم له لا ده انزع وأظن مر كثيرا مما يؤكد على هذا الكلام إن الاعتماد فقط على كبرى المراد اللي هي الإشكال ابن عبد البر قد يكون فيها شيء ناقص كمله المجرم بن قدامة المجرم بن قدامة كمل شيء آه، ناقص ايضا فيه كملوا المجموع النووي وهكذا مثل هذه المراجع الكبيره ما ما اقول ادى الاستصغار وكفايه على العين وعلى الراس لكن قد يكون في لطيفه آه، عند ابن قدامه في المغني وضحت شيء عند ابن عبد البر او سكت عنه او لم يبلغ ابن عبد البر وكذا الامام النووي وهكذا في آه، مثل هذا الشيء ودائما يكون محل النظر لاخواني آه، العلوم في البحث لابد ثم النزول إن شئت هتجد بعد العلو ده وانت نازل للمعاصر مهما على شانه مش هتلاقي عنده جديد بل هتلاقي الأمر عنده ايه حبة قد كده ماشي حبة قد كده خلاص انتهى الموضوع حتى انت بترجع مثلا البعض يبقى عنده مثلا ان انا اصلي الشوكاني ده هالة كبيرة بعد كل ده ارجع له ماشي الكلام ده مش انتقاد ده انا بقول لك قد ايه دايما وده وصيه من من مشايخ رحمه الله تعالى حضره النقي دايما اطلب بعلوم ارجع ليه اطلع لفوق خد من حيث اخذ المعاصر يقول اللي هو انا وشيخي وشيخ شيخي خد من حيث اخذ خلاص اطلع فوق وبعدين انزل هتجد الحلاوه والعظمه والشيء الجميل الممتاز في كل شيء كل شيء ولذلك كل ما ترتقي كل ما تنكسر خضوعا على خضوع وده بيتنخل والعطن اللي فيه بيروح والحاجات اللي شاذه تروح وتلاقي فيه حاجات كبيره تعرف من انا انت ايه امام الاكابر وحقيقه علم الشرع بارك الله فيك ورفع شأنكم ونفع بكم يبقى سبب الخلاف ان النهي عن بيع المزابنه هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصه يبقى الكلام هل ورد متقدما ثم وقعت الرخصة في العرايا أو النهي عن بيع المزامنة وقع مقرونا بالرخصة لبيع العرايا ده محل اكتس- إيه؟ سبب خلاف وطبعا الإجابة طبعا إيه وضحت خلاص صحيح إيه بقى السؤال الإجابة ها نعم مقتنع ولا بعد ثم رخصها بعد ثم رخصها بعد بعد ده ها إيه شو- اه يبقى شو بقى ايه اللي فرع عن هذا الكلام شو بقى الائمه رحمهم الله ايه اللي فرع عن عن سبب الخلاف ده فعلى القول الاول لا يجوز في الخمسه للشك في رفع التحريم شفت شفت قد ايه وجه اللي فرع عند كبار الائمه رحمهم الله قالوا على القول الاول لا يجوز في الخمس ليه قالوا للشك في رفع في رفع التحريم شفت ازاي طيب وهو قول الشافعي في رواية وجمهور الشافعية وأحمد وجمهور الحنابلة وابن منذر وأهل الظاهر كما سبق فمرام هنا أعمال قاعدة اليقين والشك والأصل اليقين فالراوي شك في الخمسة أو فيما دون الخمسة فاعتبروا ما دون الخمسة يقين شفت ازاي خلاص ايه اللي هيكون بعد وهذا معروف في الاصول اذا لم يكن هناك رفض ولكن ورد النص عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اذن لاصحاب العرايا ان يبيعوها بخرصها شوف الكلام حين اذن لاصحاب العرايا لاصحاب العرايا اللي محتاج الايه العرايا تمام بخرصها يقول الوث والوثقين والثلاثة والأربعة وده حديث إسناده حسن خرجه أحمد أبو يعلى بن قدامة بن حبان والطحاوى والحاكم والأخري وغيره من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى ابن حبان محمد بن إسحاق صدوق الحديث تمام حسن الحديث صدوق فنصرح بالإيه بالسماع وعلته في عن عنته وهنا انتفت بس- بتصريحه بالسماع من شيخ محمد بن أحمد بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن جابر به هنا لطيف ترجم ابن حبان رحمه الله تعالى لهذا الحديث الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسط ده كلام إن هو خرج الحديث عندي وترجم له بايه بسلام شوف الاحتياط وشوف قد ايه الاهل الحديث شوف رحمهم الله ال- ال- ال- ال- النص هو اللي بيحرك اه والن- والنصوص جمع النصوص وصدر النصوص بيحرك عليك كتيب التبويب و- و- و- واستنباط المسائل والتخريج وتحرك الدماغ تمام والعظمه آه، آه، عظمه من عظائم علم الحديث ليه؟ أي- طيب بارك الله فيك ال- الخوف وعدم الايه شوف هو تقاد الرواية بس بقيد ايه الاحتياط لانه امام ويعلم آه، من اقرانه ويعلم من من سبقه ايش قال قال ايه الاحتياط وهذا يدل على ان الخوض في حد التحريم ده خط احمر انت تقصر انك تخاف وما تسهلش على طول كده وعديه ها لا تمام كده ولذا في في في, في حديث النعمان و- ومن اتقى الشبهات فقد تقى ومن- ومن وقع في الشبهات فقد وقع شفت ازاي فقد وقع في الايه يبقى هقول احتياطا خليك مع اللي بيقول حرام ما تخليكش مع اللي بيقول لان النص ما فيش فيه لنا قالش وقد وقع في الحلال يبقى يبقى الاحتياط قال لي خليك مع اللي بيقول ده ابراء لدينك وعرضك شفت الكلام ازاي نعم فرحمه الله الحافظ ابن حجر عقب لطيفه جميله قوي قال وهذا الذي قاله يتعين المصير اليه ها شوف الكلمه واما ما جعله واما جعله حدا ده لو كان ده لو كان لكن دي لطيفه من الحافظ زودها واما جعله حدا يعني ما ينفعش الزيادة عن الأربعة نقول له لا بقى لأن ليس في النص ما يقضي بذلك وعندك النص اللي فوق قال وأما جعلوه حدا لا يجوز تجاوزه فليس بالواضح صح؟
لأن ورد النص رح- رحمه الله الائمه شوف قد ايه الحديث وقد ايه فقه الائمه رحمه الله تعالى رحمه واسعه ومن فروع هذه المساله ما لو زاد على خمسه اوسق فان البيع باطل لتعديه محل الرخصه وصارت مزابنه زودها بقى يبقى رجع للايه خلاص البيعه انتهت يبقى اصلح البيعه ما- مش بالصوره دي يعني اصل البيعه الان اصل البيعه الان إيه، خلاص دخل صوره مزابنه حول انت انت بقى تامن تكون لطيفه منك دي ماذا لو عقد البيع وتمت الصفقه وكل واحد راح لحاله وبعد كده سمع الشيخ ايمن قال له ده الزياء كده حرام اعمل ايه يبقى في هذه الحاله تعقد البيع وقول خلاص البيع انعقد والزياء دي مش تبعك ونقيها يبقى هنا على المذهب الحنفي نمشي القاعده على المذهب الايه الحنفي اللي هو فيه المعاملات تمام فهذا الشيء العقد تم المعاملات تم الشيء ماشي يا اخواني كده دي نقطة مهمة جدا المذهب الحنفي مع جمهور العلماء في العبادات بأنه ال- ال- النهي يقتضي ال- التحريم والفساد في كل شيء عند الجمهور إلا أن الحنيفة مع أيضا في هذه الصورة دي نقطة مهمة جدا لأن في المعاملات صار عند الحنفية ودي واجهة ما الأصل مع الجمهور بكله إلا إن ماذا لو تم العقد وانتهت البيعة أو انتهت المعاملة إلى آخره ماذا أفعل دي بقى لطيفة بتحل إشكالية عند المذهب الحنفي ودي يصال إليها عند ال- ال- القضايا بقى لما تبقى في مشكلة كبيرة آه، في تم عقد ساعة زي كده وبقى في إشكالية وكما وأخذ منها وش- واستعملها وإيش الكلام ده كله نعمل إيه يبقى نقب الزيادة دي مش تبعك شفت اللطائف بقى دي بقى إيه بيبقى فيها لحد ما ليونة م- من الفقه ودي بقدرها تمام كده وكنت يا إخواني فرق بين الافتراض والافتراض في القضاء فتاوى خاصة بيها شو الكلام فرق بين الافتراض والاضطرار في القضاء دي نقطة مهمة جدا ونركبها ماشي كده طيب. وعلى الثاني القول الثاني يجوز للشك في قدر التحريم تمام كده اللي هو الراجل الثاني بقى المدمر جاب مقرونه طب ده ما حصلش قالوا اذا كان مقرونه بال- بالرخصه يبقى ده يجوز للشك في قدر التحريم والمختار هو القول الاول وورود النهي اولا ثم وقعت الرخصه لروايه سالم عن ابيه ثم عنه اي عن ابيه عن زيد ابن ثابت عند البخاري ومسلم وبهذا ينتهي المجلس اللي هو الحديث الأول والثاني فيما يتعلق بهذه آه، المسألة وصلى الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير